خلوني أباء بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ما أو الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا عاوز أكلمكم بقى في التربية والمبدأ ده في التربية لأنه التربية أكتر حاجة ممكن يبان فيها المبدأ ده اللي أنت بتزرعه في عيالك هتحصده لما يكبروا شوف أنت زرعت إيه وهمشي مع الكتاب المقدس كدليل أن المبدأ ده مستمر وأنا بكلم ناس كلكم مربيين إن كان كخدام لأنه الخادم بيعتبر مخدوميه هو مسؤول عنه كمربي إن كان كأباء وأمهات إن كان كجدود وجدات أنتوا ليكوا دور ففي بيوت زرعت وحصدت تعالوا نتفرج على شوية بيوت في الإنجيل زرعت إيه وحصدت إيه منها نخاف شوية ومنها نتعلم برضو نزرع إزاي ونحصد إزاي أول بيت أتكلم على بيت أبونا إبراهيم بيت أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم ده فيه صفة جميلة جدا الراجل ده عينه مليانة بربنا إبراهيم غني وغني جدا بس غناه بربنا يعني هو أحلى حاجة في حياته أنه صاحب ربنا ما يعرفش عدد غنمه قد إيه وما يعرفش الأراضي اللي عنده قد إيه من كتر غناه لما جاء اختبار لوط جاء اختبار صعب ان ابن اخوه بيسرقه او مش بيسرقه تجملا نقول طمع ابونا ابراهيم ممكن يقول لا ده حقي ممكن يفكر في مصلحته ممكن يقول انا ما عنديش عيال لازم اشيل القرش لمراتي لا يحصل لي حاجه الكلام بتاع الدنيا ده ابونا ابراهيم ما فكرش خالص غير في حاجه واحده بس ان الدنيا دي رخيصه جدا وانا اهم حاجه يفضل لوط ده حبيبي ويفضل ابني هو يغلط انا ما اغلطش هفضل ابوه ومسؤول عنه حتى لو بيستغلني في اللحظه دي اللي حصل ان لوط خد الارض الخضر راح سدوم وعمور ابونا ابراهيم حسب الاتفاق ممنوع يقرب من الارض الخضراء خلاص لازم هيفضل في الصحر وماله وظهر له المسيح وزاد الخير عند ابونا ابراهيم فضل ابونا ابراهيم بهذا الكرم مع كل الناس طريقته كده كريم بزياده تدور الايام نشوف اسحاق اسحاق اتربى في البيت ده اللي هو ايه ادي وزع ببقى من غير ما تحسب مغرق الغلمان بتوعه خير كل واحد بيشتغل عند ابونا ابراهيم بقى مليونير لانه بيشتغل عند ابونا ابراهيم من كتر ما ابونا ابراهيم ده سخي ابونا ابراهيم مشي عاش اسحاق نلاقي اسحاق يتكرر السيناريو بطريقه تانية ناس من الارض عاوزه تستغله اسحاق في بركه منين ما يحفر بير البير يجيب كتير ولا كأنه بيفهم في الرأي هو كده لأنه راجل مبروك جدا يقول لما زرع حصد 100 ضعف حاجة مش طبيعية طب يعملوا ايه ده راجل حلو قوي نستغله فبقوا يستغلوا الناس تمشي وراه منين ما يحفر البير ينطوا على البير ياخدوه ويلا عاوز تتخانق نتخانق لا ما بتخانقش ياخد جنب ليه ما هو ابويا كان بيعمل كده ابويا ما كانش بيتخانق على فلوس ابويا عينه مليانه فانا طالع عيني مليانه زيه فهمتوا التربيه بتعمل ايه اسحاق خد من ابوه انا لا يمكن اتخانق على فلوس لا يمكن ارفع قضيه عشان فلوس يلا اللي يروح يروح هيجي غيره بهذا المنطلق اللي عاش فيه ابونا ابراهيم عاش فيه ابونا اسحاق هم دول البطاركه هم دول الاباء الكبار هم دول رجال الايمان طب لما كان يتنازل بالسهل يحصل ايه 100 ضعف الدنيا تجري وراه ما يجريش وراها ابدا ولما قعدوا يتفقوا معاه في اليوم ده طلع له بئر سبع اكبر بير بقى من نصيبه لمكافأة من ربنا بما انك بتسيب للناس حقك انا انا غرقك انا ادي لك اكتر من حقك دي تربية في واحد سامع ابوه على التليفون بيتخانق وبيهري على قرش على جنيه مع اخوه طب متصور الولد ده هيعمل ايه هيركن ابوه في ارخص بيت مسنين لما يكبر عشان خسارة الفلوس فيه خلينا واضحين ده اللي بيحصل ما يزرعه الانسان شايف ابوه بيتخانق على القرش خلاص هو حب القرش في اللحظة دي هو حبه ونسي المبادئ نسي ال- ال- ال- ال- الفضل بتاع الاخوات على بعض والكبار على بعض هو ده المبدأ انت يهمك الفلوس ما تصدقش ان ولادك يطلعوا كرمة ممكن يطلعوا اوحش منك والفلوس تدمر حياتهم تلاقي اب وام بيتخانقوا كتير على الفلوس ابنهم يتطلق بعد سنة هم اتخانقوا بس اتلصموا هو ما اتلصمش هو خد اسوأ ما فيهم فمجرد اختلف مع مراته على قرش لا دخلنا في طلاق ايه ده ده ما يزرعه الانسان اللي شافه في بيت ابوه والنكد اللي سمعه والسيناريو بتاع الفلوس واهميه الفلوس خلاص توعظ مهما توعظ ده اللي اتزرع اللي اتزرع هو اللي بيطلع وضحت الفكره تعالوا نشوف بيت تاني نفس البيت بينما ابونا ابراهيم متميز جدا في الفضيله دي ابونا ابراهيم عنده نقطه ضعف فاكرينها بتاعت ايه شويه بيخاف من الناس بالذات اللي عينيهم فارغه عينيهم زيخه فقال لسارة انت اموره يعني هي فرحت بقى وصدقت بيعكسها ولا حاجه فايه ما تقوليش انك مراتي الغريب والعجيب بعد يجي 40 50 سنه اسحاق يعمل نفس الحركه طبعا الواد طالع لابوه انت متصور ايه يعني ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا تستغرب ازاي يعني نفس القصه دي قصه نادرا ما بتحدث يعني لكن مش ده عيب فكان في ابويا غالبا مامته قالت له يعني ساره طبعا ما سكتتش جابت اسحاق بقى في يوم وقالت له استنى احكي لك ابوك عمل فيا ايه ابوك في يوم كسف يقول ان انا مراته قبل ما تتولد طب النتيجه ايه ان اسحاق في لحظه ضعف كرر نفس غلطه ابوه معرفه شفتوا قد ايه الحكايه بتت- بت- بتبان الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا حاسبوا من اخطائكم ولادكم هياخدوها فوتوكوبي بس ساعات يجسموها بقى يعني ايه ي- يكبرها شويه فتبقى مصيبه اكبر لانه يعني مش هتطلع بنفس المقاس كمان طيب في موضوع جواز اسحاق برضو ابراهيم كان له قصه جميله عنده ايمان غريب وعجيب أبونا إبراهيم قال بما أننا ربنا اختارنا ممنوع تتجوز يسحق إلا من العيلة العيلة هي اللي لسه فيها شوية معرفة ربنا هتروح لعيلة والدتك في آخر الدنيا تجيب عروسة وتيجي لا بلاش تروح خلي العازر الدمشقي يروح يا بابا ده كلام في الزمن ده في واحد هيجيب لي عروسة ويجي يعني ايه يعني وبعدين لازم تطلع من العيلة لا وتطلع كريمة كمان بإيمان أبونا إبراهيم وصلاته وإصراره أن لازم عروسة ابنه تبقى من اللي يعرفوا ربنا بهذا الإيمان يروح لعذر الدمشقي آخر الدنيا ويقابل لبان ويقعد وي- ويخطب رفقة لإسحاق وهي ما شافتوش وتطلع رفقة التانية آخر كرم بتسقي الجمال ببلاش ويصعب عليها الراجل الكبير وتضيفه في بيت أبوها من غير ما حد ولا تعرف إن وراه غرض كويس تدور الأيام نلاقي إسحاق لما عجز قال له يا ابني ما تاخدش بنت إلا من عيلة أمك عشان هم دول اللي لسه فيهم ربنا برضه ت- تسافر تاني وتبعد عن عيسو عشان عيسو هايج اليومين دول وتتجوز من هناك بصوا نفس الحرص الحرص على انها بلغتنا النهارده لما اب وام يبقوا حريصين ان ابنهم يتجوز بنت روحانية متدينة أهم من أي حاجة أو يناسبوا ناس بيخافوا ربنا قبل أي حاجة هو ده المحك الأساسي ابنك في يوم من الأيام وهو بيجوز بنته أو ابنه هيعمل نفس اللي أنت عملته لأن هو شافك أنت بتفكر إزاي وأنت بتجوزه بتفكر إزاي لا بتفكر في فلوس ولا مش عارف هيدفعوا كام وندفع كام ولا لا لا كل اللي يهمك ان دول بيخافوا ربنا بجد والعريس ده او العروسه دي بتوع ربنا اي حاجه بعد كده تهون زي ما ابونا ابراهيم فكر ابونا اسحاق في يوم من الايام فكر يبقى القصص الشبه المتكرره دي بتؤكد القاعده الذي يزرعه الانسان اياه يحصده طريقه تفكيرك كاب بتتنقل لاولادك ترتيب الاولويات في دماغك بيتنقل لاولادك ايه اهم من ايه عندك بيوصل لعيالك وكل الاهالي يقول لك احنا ما يهمناش الفلوس وتقريبا كلهم بيتخانقوا على فلوس بس من ناحية الكلام كله يقول احنا الفلوس ما تفرقش طبعا كلام مين بقى اللي هيقفش الموضوع الصغير اللي عايش في البيت هيعرف ان ده كلام وهياخد نفس القصة دي وهيعيش بيها بعد 20 30 سنة طب ندخل على بيت أبونا اسحاق بيت أبونا اسحاق في غلطة كبيرة أن اسحاق ميز ميز عيسو يجوز رد فعل لأن رفقة ميزت مين يعقوب الاثنين توأم المفروض يعني فوق راس بعض قال عيسو يشجع ابنه كمنه بيصطاد كل ما يجيب له صدى حلوة تعجبه طب ده اسحاق اقصد يعني يا ابونا اسحاق وانت ليك في الاكل يعني والشرب ده انت شفت المسيح بعينيك شافه مرتين ابونا اسحاق يعني موضوع الاكل ما يفرقش لا ابونا اسحاق صاحب مزاج فايه عيسو داخل مزاجه عشان بيجيب له مره غزاله ويجيب له مره ماشي ورفقه التانيه بقى واخده ابنها جنبها تعال اطبخ معايا يا حبيب ماما طبعا دي مصيبه طبعا دي مشكله تانية الاتنين كرهوا بعض عيسو ويعقوب ما عرفوش يحبوا بعض والظاهر طلع يعقوب لئيم يعني عيسو عنيف بس يعقوب لئيم واللؤم يغلب العنف ساعات ايه اللخبطه اللي انت عملتها يا ابونا اسحاق دي مش تاخد بالك انت ومراتك وانت بتربي عيالك مش تحببهم في بعض هم اللي هيعيشوا لبعض بعد كده مش تركز انه توزع حبك بالظبط بالتساوي بينهم ما, خدو ما خدوش في بالهم تدور الأيام يعقوب يقع في نفس الغلطة طب يعقوب ده أنت اتمررت من القصة دي تميز يوسف عن كل الإخوات تميز رحيل في الأول وبعدين تميز يوسف وغلطة بتجيب غلطة هي نفس الغلطة بتاعت جده أبوه كبير ونلاقي بقى إيه إن كان عيسو عاوز يموت يعقوب إخوات يوسف حاولوا يموتوه فعلا طب ما هي غلطة من نفس النوع فاهمين الفكرة؟ نفس نوع الغلط نقطة ضعفك يا حبيبي بتتنقل لعيالك الحق عالج روحك لأن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا عيالك حتى في الخدمة عشان في ناس يجوز ما عندهاش ولاد بالجسد أو ما ارتبطوش طب والمخدومين بتوعك لو أنت مش بتصلي مش هيصلوا مهما كلمتهم عن الصلاة الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا دي نتيجة تربية برضو عشان نقول الجانب المضيء أبونا اسحاق لما كان يسيب بير ورا بير حبا في الله تمسكا بمبادئ أبونا إبراهيم ظهر له المسيح مع آخر بير وقال له هديك بركة ما حدش خدها ظهر له عند بئر سبع أبونا يعقوب لما خرج وعيش عاوز يموته وحاسس بذنبه وبقى وحيد في الصحراء جاله المسيح في, سل في حران في قصة السلم يعني اسحاق شاف المسيح غالبا حكى ليعقوب وعيسو قال لهم انا شفت ربنا وجالي يبارك لي عشان انا عرفت اسيب حقي وجاب لي بركه كبيره بئر سبع يا اولاد اللي انتوا شايفينها دي كان بيحكي لاولاده عشان كده يعقوب اول ما شاف المسيح نازل في السلم عرفه ما ده اللي حكى لي عنه بابا فاذا الرؤيا شافها اسحاق رجع شافها يعقوب ليه لانه انت بتعرف تسيب حقك بتعرف تتنازل بتعرف تبعد عن الشر طب بدل بتبعد عن الشر انا اجي اقف جنبك بيت كمان بيت جدعون بيت جدعون ده بقى ايه يحزن مع ان جدعون في اول قصته دمه خفيف جدا وراجل لطيف وقاضي فاضل انما جدعون للاسف يعني في حتت كتيره مش كويسه عارفين جدعون واحد من القضاء اللي كان بيحارب المديانيين وحصل زي شبه معجزة ان ربنا نصره على اعداد غفيرة بعدد محدود جدا بحكاية الايه الجرة والمصباح وال... بعد ما انتصر جدعون واحتوى المشكلة وطلع المديانيين من ال... من حصار شعبه يقول صنع جدعون أفودا وجعله في مدينته في عفر الأفود هنا يا جماعة معناه حاجة تبع الوثنيين لبس خاص بعبادة الأوثان وزنى كل إسرائيل وراءهما أول ما تسمع عن الوثنية تسمع عن الزنا على طول يعني جدعون صرح بعبادة الأوثان والزنا هو القاضي هو الكبير تنازل بعد ما انتصر الكلام ده بعد بعد إنجازات جدعون وكان ذلك بصوا التعبير كان ذلك لجدعون وبيته فخا يعني ما كانش واخد باله ان ده اللي هيدفع ثمن الغلطة دي عيالك وذل مديان أمام بني إسرائيل ما هو المديانين اتكسروا خلاص واستراحت الأرض أربعين سنة أيام جدعون بس لسه طبعا ما في عاملة سودة هنا وبعدين راح يربعل يربعل هو جدعون بس يربعل الاسم اللي أطلقوه على جدعون لأنه هد البعل فسموه يربعل يعني ضد البعل أو عدو البعل فاسم جدعون هو اسمه يربعل راح يعمل إيه بقى هو بيتجوز براحته وعنده عيال كتير إنما يقول جانا لجدعون سبعون ولد خارجين من صلبه لأنه كان له نساء كثيرات وسريته التي في شكيم راح خد واحدة مش مراته خالص من حتة اسمها شكيم جابت له ولد سماه أبي مالك طبعا كل ده لخبط من أول الأفود للنساء الكثيرات للسورية كده دخلنا في لخبطة كل دي أفكار وثنية وعنده سبعين عيل وعنده عيل مش من الجواز اسمه أبي مالك مات جدعون واتدفن لا استنى بقى خد عندك اللي هيحصل بسبب عمايل جدعون بعدها على طول يحصل ايه بقى كبروا العيال راح ابي مالك ده بقى ابي مالك ده الابن غير الشرعي خلي بالكم تكلم إخوة أمه عنه في أذان كل أهل شكيم بجميع هذا الكلام راح أبي مالك قال لهم إيه يا بتوع شكيم مش أنا أملك عليكم أولى لأني من بلدكم بدل ما يملك عليكم سبعين واحد مش من بلدكم ضحك عليهم فشكيم عجبهم الكلام قالوا آه بلدياتنا برضه قال لهم خلاص تعالوا ساعدوني نخلص من السبعين دول إخواته المفروض دول إخواته عشان أملك عليكم فقالوا أخونا هو ادوا له فلوس واستأجر بيها شوية بلطجية من يومها يعني في بلطجية وإيه وراحوا بيت عفر وقتل السبعين راجل على حجر واحد سبعين إخواته ولاد جدعون ما هي دي عمايل جدعون الحقيقة هو اللي أشاع الوثنية وساب البلطجة وأخذ نساء كثيرات وجاب عيال ما يعرفش أسمائهم وفي الآخر جايب واحد من الزنا طب أنت متوقع إيه هيحصل إيه أبي مالك أول مصيبة قتل السبعين لسه ما خلصتش المصيبة في واحد من السبعين صغير اسمه يسام هرب ده, واحد ده أصغر واحد في السبعين يحصل إيه يسام جري طبعا هرب بجلده فأصبح مطلوب القبض عليه لأن خلاص دلوقتي الجدع اللي اسمه أبي مالك استفرد بالملك يسام ده كان دمه خفيف برضه بس بس إيه عنده حكمة فحكى حكاية أنا بحبها حكاية تتقال للعيال الصغيرة بس دمها خفيف برضه حكى حكاية يقول إيه وقف على جبل جرزيم اللي هو بتاع السامرة ده شكيم هي أصل هي عاصمة السامرة زمان وقال لهم بصوا يا بتوع شكيم أنا عاوز أحكي لكم حكاية واقف بعيد عشان ما حدش طوله يعني بس لو هيجروا يجري قال لهم طلعت الأشجار مرة تقول إيه عاوزين شجرة تبقى الملكة بتاعتنا تبقى الملكة فراحوا للزيتونة قالوا لها املكي علينا قالت لهم انا اشتغل ملك ده انا عندي زيت وزيتون يغذي الناس ويفرح ربنا لان زيت الزيتون كان دايما ماده في العباده وياكل الناس لا انا ما بقاش ملك على الاشجار انا عندي رساله اهم هو بيحكي كأن شجرة الزيتون رفضت الملك وقالت خليني في رسالتي راحت الأشجار للتينة وقالوا لها يا تينة تعالي خليكي ملك علينا قالت لهم أنا التين بتاعي بيطلع حاجة حلوة بيطلع سكر وثمر الطيب بيفرح الناس التين كان دايما زي الايه الفاكهة الديزرت يعني هي دي الايه الحلو اللي بعد الأكل عند اليهود ده اللي بيدي طاقة وده الأكلة الشعبية بتاعت المفرحة يعني قالت لهم لا أنا مش محتاج راحوا للكارما يا كارما خليكي ملكة علينا قالت لا انا اسيب الكارما تطلع مستار المستار اللي هو الخمر النقي قوي قبل ما يخمر يعني يخمر قالت لهم لا مش لاقيين ولا شجرة تقبل تبقى ملكة قام راحوا لمين بقى العوسج ايه العوسج ده بقى اه نبات شوكي ملوش ثمر أسوأ نوع يعني تمسكه يشوكك ما بيطلعش حاجة عدلة ده شغلته عارفين العوسج شغلته ايه يولعوا بيه النار ده شغلة ال- الشجر العوسج فراحوا للعوسج يقولوا له يا عوسج ما تعالى تملك علينا وطبعا لا عنده حلاوة التين ولا زيت الزيتون ولا مستار الكرم ولا عنده حاجة يقوم العوسج يقول لهم ايه كل ده حكاية بحكاية وسام بس حكاية لها مغزى قال لهم بصوا بقى لو هتعملوني ملك تعالوا تحت ظل كده لحسن تطلع نار مني تاكلكم يعني ايه فرد على طول وقلب عليهم و وتاكل ارز لبنان طبعا العوسك ده قد كده ارز لبنان قد كده بس يعني يقول انا اطلع نار اكل الارز فيسام بقى ابتدى يفسر قال لهم شوفوا يا بتوع شكيم لو انتوا اللي عملتوه ده كان صح واخترتوا ابي مالك يبقى العوسك مين بقى ابي مالك فهمتوا وكل اللي فاتوا دول ولاد يعني كانوا يجي منهم كانوا ممكن يبقوا مكان ابوهم جدعون آه إن كنت فعلت خير مع يربعة يعني أبويا اللي كان أنقذكم في الوقت ده كان مجانين هيمسحوا كل الشعوب دي لولا وقفة جدعون كان حتى بتوع شكيم دول هيموتوا فبدل ما يفتكروا معروف جدعون قتلوا السبعين ولد من ولاده فهمتوا المشكلة فطبعا يسام صعبان عليه حتى من أهل شكيم لأنه من غير أبويا كان زمانكم ميتين قال لهم أبويا حارب عنكم وخاطر بنفسه وأنقذكم أنتوا النهاردة قمتوا على بيت أبويا وقتلتوا سبعين راجل على حجر واحد ملكتم أبي مالك ابن أمته لأنه أخوكم بصوا لو أنتوا عملتوا الصح وشايفينه صح افرحوا بالملك بتاعكم ولو ما عرفتوش تفرحوا بيه هتطلع نار تاكله وهتطلع منه نار تاكلكم يعني زي اللي دعا عليهم ايه خليكوا بقى ما انتوا تستاهلوا بعض فاهمين لما تقول لواحد انتوا تستاهلوا بعض ما هو التاني وحش وهم وحشين اهل شكيم وحشين وابي مالك شراني فعلا ما فاتش سنتين وقعوا في بعض موتوا بعض وبهدلوا بعض ارجع تاني واقول غلطة مين جدعون فاهمين الفكرة المقاسي دي كلها ايه حتى ابي مالك مات بعدها بحاجة بسيطة لان اهل شكيم هم اللي موتوه اللي عينوه ملك رجعوا قلبوا عليه وموتوه لكن كل الخطأ من الراجل الكبير اللي بعد ما ربنا اشتغل بيه الحقيقة مشي غلط ولخبط الدنيا وقع الولاد في بعض وساب لهم العيشة كلها لخبطة بيت تاني بيت داود طب داود رجل الله وداود بتاع مزامير وحلو إنما داود فتح الباب زيادة لموضوع تعدد الزوجات والبعض بيدافع عنه يقول في الوقت ده ما كانتش الشريعة صريحة زيادة أو واضحة قوي وكان ممكن يعني المهم يعني هو فتح الباب طبعا لما فتح الباب ده طلعوا عيال كتير أمهاتهم مش بيحبوا بعض فطبيعي لازم نشوف بعد كده إن أبشالوم قتل أمنون فهمتوا الفكرة؟ ما هو ده أمه غير ده وبعدها بشوية أدونايا كان عاوز ياخد الملك من سليمان إذا العيال ما طلعوش حبايب لأن بداية الأمهات ضرات يعني كمان داود انشغل جدا بالملك هو كان مشغول بالهرب من شاول وانشغل زيادة لما بقى ملك فطلعوا للأسف عياله مش متربيين أغلبهم ما لهمش في ربنا ما ركزش غير مع سليمان بعد الغلطة الكبيرة بتاعته كمان داود وقع في خطية كبيرة انه استحل زوجة واحد من قواده بس شبع طب داود نفسه كان في صراع بينه وبين اخواته بس هو مش هو السبب فيه الحقيقة لكن كان قضية مين يملك بعدية دي كانت شغلاهم اللي حصل ان بيت داود بعد داود الكيرف نزل خالص تلاقوا أمنون اعتدى على سمار وأبشالوم قتل أمنون وأدونايا حب ياخد الملك واتقتل بعدها حاجة مقاسي طب المقاسي دي تطلع في بيت داود اه ليه عشان أخطائه نزلت للمستوى اللي تحته كلام يخوف يا حبايبي كلام بجد يخوف مع ان ده رجل عظيم وحسب قلب الله ورجع وتاب بس اي مرار عاش فيه وهو حاسس بالذنب انا السبب في اللي بيحصل لعيالي اكيد لانه فاهم ربنا كويس بيت سليمان طبعا سليمان خد عن ابوه موضوع ال- الزوجات بس فتح على الرابع بقى يعني من غير control خالص طبعا لما جاب زوجاته سراري واي ملك ياخد بنته جو- مر- زوجه يعني حته سياسه كده يعني طبعا طلع رحبعام شخصيه خفيفه ضعيفه لان واحد من مئات من ولاد سليمان صحيح هو البكر يعني بس ما وابوه ما طلعش راجل يعني فرحبعام ده لقيناه شخصيه ضعيفه لانه الموضوع ما كانش بقى فيه روحانية وتربية مركزة ازاي نربطهم بربنا واللي عمل الهيكل ما ربطش ابنه بالهيكل طب يا رحبعام صلي عشان تعرف ربنا عاوز ايه ما سمعناهوش بيصلي خالص مشورة المستشارين وبعدين مشورة العيال لا مشورة العيال احسن طيب اخر لخبطة برضو الغلط كان بدأ في الكبير لو رحنا لبيت طوبيت ننقل حتة حلوة بقى عم طوبيت ده اللي منكم ذاكر سفر طوبيا ده راجل طيب جميل قوي راجل عايش في المسبي مسبي في زمن الاشوريين والظروف قاسيه جدا وكل يومين ثلاثه يلاقي واحد يهودي ميت في ال- على الارض كده مرمي على الارض ملوش صاحب يقوم طوبيت يهتم جدا انه يعمل خدمه موت عشان كده اغلب خدمات الموت يسموها خدمه طبي انه ياخده وياخد الج- الج- الجثه يعني يخبيها عشان ما حدش لان فيها تهمه فيها حبس ده او فيها اعدام ما كانش م- مسموح انه يدفنوا جثه اليهودي كتر الظلم ويفضل صايم طول اليوم ويجي على اخر النهار يكفنه ويدفنه يقعد يعيط لربنا يا رب ارفع غضبك عنا وكفايه السبي عمل كده كتير قوي وربنا عاجبه جدا الامانه دي والحب ده لانه بيحب شعبه وبيعرض نفسه لمشاكل لمجرد ما هو مش في ايده حتى فلوس يوزعها على الناس الغلابه ولا ينقذهم من يد الاشوريين لكن كل اللي في ايده على الاقل يدفنهم بكرامه طبيط بقى وسط ده كله فاكرين انها القصه اتعقدت بقى في يوم قاعد يعيط كده وسق ونعس شويه نزلت يعني افرازات العصافير على عينيه يبدو فيها حاجه اسيدك حمضيه كده كلت عينه او حرقت ال- القرنيه دي فاتعمى طبعا ساعتها بقى ايه صعب عليه خالص وقبلها كانت مراته مسمعاه كلمتين ناشفين كمان فطلب الموت لانه خلاص بقى يعني كان افتقر خالص كل الفلوس خلصت وكمان اتعمى ومعندوش غير شاب صغير اسمه طوبيا ومش باين لها السبي هيخلص فصعب عليه فكان طول الوقت عمال يشكر ويحتمل وعنده ايمان وعنده رجاء بصوا بقى على شخصية ابنه طوبيا واخد من ابوه طبعا طوبيا ده الشاب البسيط ال- النقي اللي تعرف على طول ده اصله طيب ربنا ك- بعت الملاك رفائيل يمشي معاه وهو كانه ايه مش عارفه راجل طيب وخلاص ماشي معاه طوبيا ده الراجل يقول يمين يمين شمال شمال طوبيا مطاوع مهاود لانه واخد من اخلاق ابوه طوبيا عنده إيمان إن أبوه ده صلواته مسموعة جدا طوبيا كل اللي فارق معاه أرجع أفرح أبويا وأمي إيه الأخلاق العالية دي كل اللي يهمه أرجع أطمن بابا وماما لأنهم أنا عارف إن قلبهم قلقان عليا وعمال يستعجل في رف... الملاك رفائيل ولا فارق معاه إنه اتجوز جوازة حلوة ولا جات له الفلوس كلها كل اللي شغله ممكن أروح لبابا بسرعة أطمنه يعني في خضوع في طاعة في بركة كل ده لأنه ابن طوبيت فطوبيا طالع كمان مثل جميل وبعدين طوبيا ياخد سرة ويقول لها لا نصلي ونصوم زي ما الملاك قال لنا عشان ما نتحاربش الحرب الوحشة بتاعت ال- الناس اللي ملهاش في ربنا تسمع كلامه كل ده مرجعه طوبيت طوبيت اللي يخاف ربنا ويحب الشريعة ويعمل خير ويحتمل الضيقات كل البركات دي قعدت في عياله ما الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا نروح على بيت ماري مرقس بيت ماري مرقس ده احنا نسمع عنه ايه طيب الست الطيبة اللي اسمها مريم أم مرقس مريم لم تذكر إلا إنها صاحبة العلية اللي بتستضيف فيها المسيح والعلية دي مذكورة كتير هي اللي اتعمل فيها العشر الرباني غالبا المكان اللي غسل فيه المسيح رجلين تلاميذه غالبا المكان اللي انسكب فيه الروح القدس غالبا طيب هي الست دي حريصة كل الحرص ان المسيح يدخل بيتها فطلع ابنها بيموت في المسيح اللي أمه بتحبه وعارفة أن دي أهم حاجة أن المسيح يدخل بيتنا فبقى ماري مرقس بيحلم يعمل للمسيح بيت في مصر وعمل بيت في مصر بيت ماري مرقس اللي هي كنيسة القبطية كلها ده كل ده لأنه أمه ست عظيمة ست بتحب ربنا وما تفرحش غير أن ربنا يدخل بيتها يجوز الست مريم دي عملت حاجة كبيرة أوي احنا ما نعرفش أنا هألف في الحتة دي أنه أنتوا عارفين أن ماري مرقس شوية كان خواف بانت لما طلع من هدومه وجري وبانت لما طلع مع بولس وسابه ورجع لكن مريم أمه مش خواف مريم أمه جريئة لأن في الوقت اللي اليهود كلهم عاوزين يخلصوا من المسيح جايبة المسيح وتلاميذه في بيتها لأن هو ده المكان بتاعه هي جريئة هي قوية تدور الأيام نلاقي ماري مرقس بقى جريء جدا وقف للحضارة الفرعونية وأسس مدرسة اسكندرية وغير طبيعة مصر كلها ومنتهى القوة مع ان كانت نقطة ضعف بس ليه لان امه حطت فيه حتى لو هو ضعف في وقت لا رجع تاني صورة امه الست العظيمة اللي ما بتخافش دي واللي استضافت المسيح مهما كانت التكلفة لا طب انا لازم اعمل زي ماما في الحاجات دي ازاي ست زي كده تسيب ابنها ولسه ما جابش عشرين سنة يطلع يسافر مش عارفة هيرجع ولا مش هيرجع ست قوية لأن ماري مرقس طلع بدري وده يمكن أحد أسباب إنه رجع لأنه طلع مع برنابا وبولس وهو غالبا ما كانش جاب عشرين سنة ومش معروف هيرجعوا إمتى لا في فاكسات ولا مسجات بقى ولا موبايلات ولا ولا تليفونات ولا أي حاجة يعني اللي يطلع يسافر الله أعلم يعني بعد سنة بعد عشرة أو مش هيرجع أحبائي تاني نراجع المبدأ كل اللي بنعمله هيطلع في ولادنا إن كان حلو هيطلع إن كان وحش هيطلع المبدأ ده لو بقى واضح في دماغنا صدقوني هنراقب نفسنا طول الوقت يجوز تهمل في حق نفسك بس هيخاف عليك تهمل في حق أولادك هتخاف إن غلطتك تأذي عيالك وأحفادك فاكرين تعبير أفتقدها ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع هي مش معناها ربنا هيطلعوا فيهم لا ده معناه غلطتك هتتنقل لهم هي ربنا ما بيطلعش حاجة في حد لكن اللي انت بتعمله اياه تحصد بتكذب في بيتك عيالك هيكذبوا عليك وهيكذبوا على زوجاتهم وهيكذبوا في الدنيا وهيضيعوا لانك استحليت الكذب بتصلي بامانه عيالك هيطلعوا يصلوا بامانه بتحب الناس وتخدم الناس عيالك هيطلعوا يحبوا الناس الخدمة أهم حاجة في حياتك عيالك هيطلعوا يحبوا الخدمة جدا الفلوس صغيرة ورخيصة في نظرك عيالك عمرهم ما هيتخانقوا على فلوس بتخاف من الناس هيطلعوا عيالك بيخافوا من الناس بتشك في الناس هيطلعوا عيالك يشكوا في الناس كل ده صدقوني بنشوفه بنشوفه قدام عينينا كل يوم بالذات لو الواحد فينا حضر جيلين يعني ايه انا لا ادعي ان انا شفت جيلين متكاملين لكن بسهولة جدا الواحد شايف الجيل والجيل اللي بعده كأنه بيتنسخ طب هو ايه مفيش حل لا في حل التوبة هي الحل طبعا ممكن واحد ما يطلعش نسخة من ابوه امتى لما يبقى واعي ان ده غلط وان ده مؤذي فيبتدي يتحدى الطبع اللي ماشي في دمه شوفوا قد ايه يتحدى الطبع اللي ماشي في دمه ممكن يعني أهله كانوا بخلة وهو عارف إن هم بخلة لازم بقى يقف لنفسه بقى لازم يتحدى نفسه لأنه لو ساب نفسه هيبقى بخيل فلازم يبقى طول الوقت مركز ويعند مع الإلحاح اللي استلقاه وهو صغير الذي يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا الرسالة دي في التربية بتخوف لكنها كمان مفيدة ليه؟ حبيت الإنجيل عيالك هيحبوا الإنجيل كل حاجة حلوة في حياتك هتتنقل لأولادك خلاص ربي نفسك لمؤاخذة زود الحلو اللي في حياتك كله قاعد لأولادك بتسيب لهم أحلى فضائل بحكم أنك عشت في الفضيلة لإلهنا كل مجد وكرم